السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل ده الجزء الثاني من تفسير سورة المطففين اتكلمنا في الجزء الأول عن معاني عامة في مقدمة السورة وبعدين اتكلمنا شرح تفصيل لغاية لما توقفنا عند قول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين بنأكد أهمية سورة المطففين في مرحلة آخر مكة واول المدينه وده قول زي ما بنقول جماهير المفسرين ان هي نزلت في المنطقه دي سواء اخر او اول المدينه اتكلمنا عن اهميه دخول الاسلام في مساله الاقتصاد وانشاء اقتصاد قوي وان الدول القويه هي اللي بتقوم على اقتصاد قوي وان الحروب اللي بين الدول اغلبها هي حروب اقتصاديه مبنيه على افكار اقتصاديه واتكلمنا عن نقطه مهمه قوي مساله المكيال الشرعي او المعيار الشرعي اللي لازم يوضع ثابت وان اهل الدين لابد ان يتدخلوا في اصلاح مفاسد دنيا الناس وان عدم تدخل اهل الدين لاصلاح المفاسد التي اتت على دنيا الناس اللي بتؤدي لاكل حقوق الناس بيجعل الناس يزهدون في اهل الدين يعني اهل الدين كما انهم مطالبون باصلاح دين الناس ايضا مطالبون باصلاح القواعد العامه التي بيقوم عليها دون الناس زي ما نقول الناس لو وجدوا اهل الدين ما بيضعوش قواعد ينتصر لهم في حقوقهم وأخذ الحقوق المستضعفين من الظالمين قد يزادوا في أهل الدين ويبحثون عن بدائل أخرى دايما الناس بتحب اللي يجيب لها حقها حتى لو اللي جاب لها حقها مذاهب باطله او نيه على مذاهب باطله لكن هو حس انه خد حقه يقول لك انا همشي ورا ده اللي يجيب لي حق لذلك لابد حتى لو اهل الدين والعاملين لدين الله عز وجل ما عندهمش استطاعه على التطبيق ده على الاقل لا يعني لا يتوقفون عن التوضيح الظلم ومفاسد الظلم ونهي الظالمين عن فعل ذلك المهم كنا توقفنا عند قول الله عز وجل كلا ان كتاب الابرار لفي عليين قلنا الصورة دي ذكرت كأوصاف ذكرت أربع أوصاف المطففين الفجار الأبرار الذين أجرموا الصنفين الاولانيين دول قلنا اكتر صنفين لو لو افترضنا ان الفجار دول اهل الشهوات اكتر صنفين اللي اصحاب الاموال المبنيه على اكل الاقتصاد الباطل مبنيه على اكل اموال الناس بالباطل واهل الشهوات قلنا دول اكتر صنفين هيقفوا في وجه اهل الايمان لاقامه الدوله الاسلاميه هنا يجي الصنف الثالث اللي هو بقى الابرار المتوسعين في اعمال الخير اللي بيقوموا بالبذل والبر لكل الناس دول بياكلوا اموال الناس المطففين والبر دول بيعطوا اموالهم للناس دول بي... بياكلوا اموال الناس ويبداوا بحاجات بسيطه تطفيف البر ده التوسع ده بيعطي اموال الناس بزياده بيعطي الاموال الناس بزياده مش بنوع حتى من القله ده بيعطي بزياده فهنا ربنا اتكلم على الصنف الثالث كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ايضا مسألة الكتاب مع الفجار ومع الابرار مع التطفيف ان برضو الكتابة مهمة جدا في الحقوق وان كل الحقوق الاولى لها الكتابة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لكن الاولى دايما ان كل حاجة تبقى مكتوبة وده برضو معنى ذكر في معنى المرقوم ان الكتاب لا يزاد فيها ولا ينقص بعكس التطفيف كلا ان كتاب الابرار لفي عليين عكس طبعا سجين دايما تطبيق الحق يؤدي الى علو ورفعه حتى لو التطبيق للباطل جاب مكاسب سريعة واعتقاد ان هي مكاسب نافعة ده يؤدي الى ضيق وسفال في الدنيا وفي الاخرة لكن ده في عليين في اتساع كلا ان كتاب الابرار في عليين اهل الباطل حاولوا يعلوا على المجتمعات باموالهم كلا اللي هي الذين اذا اكتالوا على الناس هنا في علو عن طريق اخذ اموال الناس بالباطل وهنا في علو عن طريق الرقي في الاخلاق والايمان فدول اصبحوا في عليين ربنا سبحانه وتعالى خلاهم في عليين لما استعلوا عن شهوات المجتمع وعن اموال الناس بل بالعكس كانوا بيدوا للناس الاموال ده رفعهم خلاهم في عليين عكس التاني اللي كان عايز يوصل للعلو عن طريق اكل اموال الناس بالباطل اصبح في سفال كلا ان كتاب الابرار لفي علين كتاب الابرار نفس الفكره يا اما كتاب عام او كتاب خاص كتاب عام يعني كتاب فيه اعمال اللي هيعملها هيكون من الابرار وهيدخل في علين او كتاب خاص كل واحد له الكتاب بتاعه ودرجه دقيقه جدا ان اللي هيعمل الاعمال دي كذا كذا كذا هيوصل للمكان ده اللي بيوصل للدرجه دي بيدخل في علين كلا ان كتاب الابرار لفي علين وما ادراك ما عليون مهما توصف لنا عقولنا كبشر لن تستطيع ان تدرك قمه الجمال والنعيم اللي هيكون فيه هؤلاء الأبرار لن نستطيع أن ندرك طول ما احنا في الدنيا لن ندركها إلا إذا رأينا هذا بأعيننا نسأل الله جل أن نرى هذا بأعيننا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم هنا في زيادة بقى على كتاب مرقوم هناك كان كتاب المرقوم بعد كده ويل يومئذ للمكذبين هنا كتاب المرقوم يشهده المقربون يعني ايه بقى يشهده المقربون قيل المقربون يعني الملائكة زي برضو حديث الروح لما بتصعد إلى السماء روح الكافر تغلق والفاجر تغلق في وجهها وتلقى فكانما خر من السماء وروح المؤمن تصعد فيشهده أو يشيعه من كل سماء مقربوها يبقى إذا المقربون قيل الملائكة المقربون لله سبحانه وتعالى طب ليه بيشهدوا الكتاب ده نوع طبعا من الفخر والاعتزاز للأبرار ان الملائكة المقربون يشهدوا هذا الكتاب وقيل أيضا معنى جميل جدا الملائكة لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ده هياكلوا أموال بعض ويموتوا بعض فالملائكة لما ذكرت ذكرت الصراع اللي هيبقى بين بني آدم وبعضهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هي... هيعملوا مشاكل مع بعض والحقوق مع بعض هتختلف لدرجة ان هم هيموتوا بعض فلما هنا بقى دول اللي حافظوا على حقوق الناس بل كانوا أبرار في معاملات الناس فربنا يقول للملائكة انظروا إلى هؤلاء الذين قلتم عنهم كذا وكذا انظروا ويباهي الله عز وجل بهؤلاء الملائكة دول بقى اللي حافظوا على الحقوق دول اللي ما سفكوش الدماء دول كانوا أبرار دول ما أكلوش أموال الناس بالباطل دول كانوا بيعطلوا الناس أموالهم انظروا فيباهي الله عز وجل الملا... بهؤلاء الملائكة ويقول الملائكة انظروا إلى هؤلاء جهدوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وتنازلوا عن حقوقهم إلى الناس هؤلاء هم الأبرار حقا فيباهي الله عز وجل بهؤلاء الملائكة يشهده المقربون وبعد ذلك بقى بيان تفصيلي إلى نعيمهم إن الأبرار لفي نعيم نعيم في الدنيا وفي الآخرة إن الأبرار البر في معنى التوسع البر في معنى التوسع فبنقول البر في معنى التوسع فالأبرار يعني عندهم توسع في أعمال الخير فزي ما توسعوا في بذل الخير يعيشوا في نعيم واسع إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون هنا التمتع على الأرائك يعني في مكان فيه فسحة وقاعد بينظر قيل ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى عكس كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دول عليون ودول في سجين دول محجوبون ودول ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في مكان فيه كل ألوان النعيم ذلك لما قال على الأرائك ينظرون جت بعدها على طول تعرف في وجوههم نظرة النعيم لما نظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى النظرة أتت إلى وجوههم تعرف وجوههم نظرة النعيم دايما في علاقة في القرآن ما بين النظر والنظرة في الوجه لما ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى النظرة النظرة في الوجه جت بسبب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وكذلك اللي دايما يوجه وجهه لله سبحانه وتعالى إني وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض اللي بيوجه وجهه لله سبحانه وتعالى في الدنيا دايما إنسان عايش عيشة طيبة في الدنيا فعلى الأرائك ينظرون وقيل ينظرون إلى كل نعيمهم ومبسوطين قاعد بيتفرج ومن متعة الإنسان أهل الباطل لما أكلوا أموال الناس بالباطل كان سعيد بالفلوس بتاعته كان ينظر إلى ماله ويكون سعيد به أهل الجنة ينظرون إلى نعيمهم في الجنة ويكون سعداء به أيضا ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون ربنا ما قالش ترى في وجوههم نظرة النعيم ترى دي يعني كان محتاج انك تبص له وتدقق في وشه عشان تشوف النظرة لا تعرف مجرد لمحة كده في وشه تعرف ان ده ده اصابته نظرة النعيم بمجرد نظرة واحدة الى وجه الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوه تقول ايه ده الوجه ده نظر الى وجه الله سبحانه وتعالى الوجه ده مختلف عن اي وجه تاني لانه أصاب... نظر بس نظرة واحدة الى وجه الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم إيه قمة الرفاهية والخدمة لما كانوا بيخدموا الناس في الدنيا الأبرار بيعطوا أموالهم ويخدمون الناس في الدنيا يسقون مش يشربون هنا يسقون يعني هو قاعد على الأرايك متكئ ويجي يشرب لغاية إيه يجي له يشربوه لغاية عنده يسقون من رحيق صافي خمر صافية مفيش بقى فيها لا غول فيها ولا تأثيب لا بتجيب صداع ولا بتتعب ولا أي حاجة الرحيق في الخمر الصافي أفضل أنواع الخمر يسقون من رحيق مصفى الرحيق ده حاجة متصفية زي ما كان حريص على تصفية ماله إنه ماله يكون حلال كله ذلك أيضا من بركات الإمام البخاري أنه كان بيصحح الحديث وينقي فيها قالوا أن والده كان كده كان حريص ألا يطعم ولده إلا من حلال مئة بالمئة فسبحان الله فكان الامام البخاري برضه حريص ان ما يحطش في كتابه الا حديث صحيح 100% فمن صفى صفي له سبحان الله فهنا يسقون من رحيق مختوم قالوا مختوم ان لما تيجي تشرب الكوبايه كده مختومه من فوق يعني مقفوله ما حدش شربها قبلك والختم ده لما تيجي تفتحها تطلع ريحه المسك ختامه مسك وقيل مختوم في اخره يعني نهايه الكوبايه مسك وقيل الاثنين انك في اول الكوب تشم رائحه المسك فتشتاق للشرب فتخلص ففي الاخر تشم ريحه مسك فتبقى عايز تشرب تاني فتبقى تلذذت في اول الشراب وفي اخر الشراب لذه في اول ما بتشرب واخر ما بتشرب في لذه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك في هذا النعيم في النظر لوجه الله وال- والخدمة اللي بتاخدها في الجنة والرحيق المختوم والمسك في ذلك فليتنافس وتقديم في ذلك أي هذا الذي يستحق التنافس مش التطفيف مش ان انتوا تاكلوا اموال الناس بالباطل التنافس على الدنيا عامة انك انت تبقى كويس في الدنيا ده مش حرام لكن لما يؤدي الى اكل الحرام والانشغال عن طاعة الله عز وجل هو ده اللي هنا بيؤدي الى الحرام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لازم التنافس يومين دايما ما يغيبش عن اهل الايمان التنافس في الطاعات ده معنى لو غاب عن المجتمع الايماني بيغيب عليه افضل شيء بيغيب عنه افضل شيء انه يتنافسوا في قيام الليل في الصيام في صلوات اداء الفروض في الصف الاول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه انه يقول ان احنا ممكن نتنافس على الاذان والصف الاول لدرجه ان ان يحصل بينا قرعه ان ده وده للاسف من الحاجات اللي مش موجوده احنا اه، طبيعي ان اهل الايمان اه، يتس... يعملوا استهام مين اللي هيأذن طب م- والدرجة ان بينا تنافس ونعمل قرعه ايه ده في مكان في الصف الاول لا انا اللي جيت الاول انا اللي جيت الاول طب تعال نعمل قرعه في تنافس على درجات الايمان وعلى اه، افعال الطاعات والقربات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو ده اللي يستحق ان احنا نتنافس فيه طيب ومزاجه من تسنيم طالما جه بقى التنافس يعني في حد هيسبق حد في اهل الايمان شوف هنا الكلام على الفروقات الدقيقة اللي ما بين اهل الايمان وبعضهم والصورة بدأت على التطفيف الفروقات الصغيرة اللي بتبقى في اكل اموال الناس بالباطل لا هناك هيكون ميزان دقيق جدا ما فيهوش تطفيف حتى بين اهل الايمان وبعضهم يعني مش هتقال ايه يلا اه شويه دول ناس طيبين خشوا الجنه لا ده في درجات في مقربون وفي ابرار وفي في هناك درجات الموضوع مش كده وخلاص والدرجات دي حتى في الوان النعيم في اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كالكوكب الدري يعني وا- يبقوا قاعدين كده يقولوا ايه ده ايه النجم اللي فوق ده فيتقال لهم ده ده ما كانت فلان الفلاني في الجنه لانه كان بيعمل كذا وكذا وكذا وانتم ما كنتوش بتعملوه فسبقكم في الجنه ربنا يجعلنا من السابقين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد التنافس ربنا يقول ايه بقى يقول ايه ومزاجه من تسنيم مزاجه الهاء دي بتعود على الرحيق يعني هم لما بييجوا يشربوا الرحيق هو اصلا خمر خمر صافي هو اصلا الخمره دي صافيه ورحيق صافي من افضل انواع وفي مسك في الاول وفي الاخر يوم الكوبايه عشان تزداد جمالا في عين اسمها تسنيم تسنيم دي جايه من السلم يعني من علو اسمها كده في علو العين دي في اعلى مكان في الجنه فيجي واحد مثلا في, في وسط الجنة من الأبرار من الصالحين فعايز يشرب كوباية من الرحيق فيتقول فيت- فيتقال له استنى ويتجاب نقطة كده أو شوية يعني من العين التسنين دي يتمزج له بيقول له هنحط لك شوية هيخلي لك الخمرة بتاعتك أو الرحيق أو العصير بتاعك طعم مختلف تماما فنقطة بس أو شوية صغيرين يمزج العصير بتاعه من عين التسنيم تخلي الكوباية مختلفة تماما ويخلي العصير له طعم مختلف تماما فتخيل اللي بيشرب ده إن شوية صغيرين غيروا له طعم أمال لو بيشرب منها صافي يبقى طعمها إزاي فربنا بيقول إيه ومزاجه أي هذا الرحيق بتاع الأبرار يمزج يتحط له عليه معلقتين تسنيم كده عشان يتبسط هذه العين اللي هي تسنيم دي بقى عينا يشرب بها المقربون المقربون بقى بيغرفوا يشربوا على طول من ال- من التسنيم فتخيل مدى الطعم المبهر بتاع عين تسنيم دي لما نقطتين يخلوا كوبايه طعم مبهر امال لما يشرب منها صافيه لذلك ما قالش عينا يشرب منها قال عينا يشرب بها في باقي المجاوره ده قاعدين جنب التسنيم ده ساكنين جنبها ده بيغرفوا منها ده بيشرب منها براحته ده في جو هناك من الالفه والصحبه حوالين عين التسنيم دي مين دول المقربون لذلك ابن عباس ويروى ايضا عن ابن مسعود بيقول كلمه غايه في الدقه بيقول ايه التسنيم عينا يمزج منها للابرار مزجا ويشرب منها المقربون صرفا الله هي كلمة جميلة بس مؤلمة عينا يمزج منها للأبرار مزجا يعني يتحط لهم بس مزج شو- خليط يتخلط لهم شوية لكن يشرب منها المقربون صرفا هنا بقى القاعدة اللي قالها آه، كتير من ال- ال- العلماء من صفى صفي له كل ما تصفي في الطاعات وقلبك يبقى خالص لله كل ما تشرب من العين دي صافية تسنيم كل ما تخلط في الأعمال ولغو وحاجات وحرام كل ما تبدأ تنزل تنزل تنزل وإيه والمزج بتاعك يقل فعينا يشرب منها المقربون صرفة ربنا يجعلنا من اللي يشرب من التسنيم دي صرفة فرق رهيب ما بين واحد يتمزج له نقطتين تسنيم واحد قاعد جنب التسنيم يشرب بها مش منها يشرب بها بقى مجاوب ملاصق لهذه العين ويتلذذ بها وقاعد بقى جنب هذه العين وده أصبح من المقربين لله سبحانه وتعالى لذلك درجة الأبرار المقرب ده اسم مفعول ربنا اللي بيقربه كأن ال- الأبرار دول بيفضلوا يجتهدوا ويجتهدوا ويجتهدوا في الطاعات لغاية لما يوصل لدرجة ربنا يصطفيه ويقربه كأن درجة المقربين دي درجة لسانه ما بيبلغهاش بالاجتهاد ده هو بيفضل يجتهد لغاية لما ربنا يصطفيه وربنا يرفعه ويقربه إليه سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا منهم عينا يشرب بها المقربون طيب هنا كان متوقع ان الاصناف خلصوا بتوع المجتمع ناس بيسيطروا على الاقتصاد ال- وعايزين يفسدوا ناس بيسيطروا على الشهوات جم اهل الاصلاح دخلوا وصلحوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السوره في السوق زي ما بيقولوا في بعض الاثار وراحوا تلوا على ال- اذا تتلى عليه ايتنا وراحوا لاهل الباطل قرأ كان متوقع كده ان خلاص المجتمع ال- ال- اهل الاقتصاد واهل ال- الشهوات واهل الايمان دخلوا يصلحوا المجتمع كان متوقع ان الصوره تخلص لكن لا يجي بقى هنا ان الذين اجرموا صنف جديد وما تسماش ان المجرمين الذين اجرموا دول لازم يبقوا معروفين الذين ده اسم موصول بيفيد التعريف دول لازم يبقوا معروفين لدى اهل الايمان وما يغيبش عن عنهم وما يضحكش على اهل الايمان منهم يبقوا مين عارفين مين المجرمين دول ده دور السخريه الاعلاميه دايما اهل الباطل بيحاربوا اهل الايمان بحاجتين نشر الشهوات والسخريه إيه إيه ضعاف ال- العقول وال- والناس عامة بيختاروا بحاجتين دول لما يلاقي شهوات منتشرة والسخرية يبدأ يصرف عن أهل الإيمان يخاف انه يت- يتريق عليه كتير من الناس يخاف يدخل في الذنب بسبب ال- مجرد ايه التريقه السخريه الاعلاميه دي بس سلاح فعال في النفوس نشر الشهوات يشد الناس تجاه اهل الباطل السخرية تخوف الناس من اهل الايمان يبقى بيعمل حاجتين حاجة يخليه يشده لاهل الباطل وحاجة تخوفه طب افرض واحد ما تشدش بالشهوات نخوفه عن طريق مش بس الضرب وال- والعذاب لا عن طريق السخرية صنف كامل مسخر طائفة كاملة ده مش حاجة بسيطة ده بيتصرف عليها مليارات طريقة كاملة وبرامج وأفكار للسخرية الإعلامية من أهل الإيمان أفلام ومجهودات تبذل لمجرد فقط صرف الناس عن المؤمنين عن طريق السخرية الإعلامية إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا كل دورهم يضحكون تخيل طائفة كاملة في المجتمع مسخرة بتعمل برامج كل دورها السخرية طيب سؤال ليه دي- دي ظهرت دلوقتي يعني الصورة بتتكلم مطففين فجار كان متوقع بقى مجرمين أبرار الصرف ده دايما ما يظهرش غير لما الأبرار يظهروا بمعنى مجتمع فاسد في رأس ماليين آه، مسيطرين بع- ب- ب- باقتصاد مشبوه مسيطرين على فلوس المجتمع واهل شهوات وطائفه مستضعفه مفيش اهل اصلاح ما تلاقيهمش ليهم برامج سخريه مش موجودين يظهر عاملين لدين الله يبداوا يصلحوا يبداوا دول يظهروا دول يختفوا دول يختفوا دول ما لهمش دور يعني السخريه دي ما بيسخرش ما تلاقيش برنامج سخريه مثلا من اهل الاقتصاد الفاسد ما تلاقيش برنامج سخريه مثلا من اهل الشهوات وما ما يطعنوش ابدا في دول لا يطعن في اهل الايمان فقط هذه السخريه الاعلاميه تلاقيها توجه ودايما نشوف كده تلاقي اهل الايمان يظهروا في مجتمع تلاقي دول ظهروا اهل الايمان خافوا في المجتمع دول- دول يخفتوا المسؤولين عن السخريه الاعلاميه طيب ان والتاكيد يعني ربنا بيعرف هتلاقوهم هتلاقوهم اوعى تعتقد ان دول مش هيبقوا موجودين هيبقوا موجودين هيبقوا موجودين ان الذين اجرموا قلنا اسم الموصول يفيد التعريف لازم نعرفهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون قيل كانوا في الدنيا يعني لما جه يوم القيامه بنعرفهم جريمتهم وقيل تمرسوا على ذلك كانوا من الذين امنوا يضحكون صيغه المضارع يضحكون وظيفته كل يوم حلقة كل يوم برنامج كل فترة يعمل فيلم كل فترة يعمل مسلسل دوره الأساسي السخرية من أهل الإيمان المصلحين في المجتمع كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم بعض العلماء قال مروا بهم مين اللي مر بمين بعضهم قال ان يبقى ال- ال- ال- المشركين قاعدين او المجرمين قاعدين ويعدي اهل الايمان فيتريقوا عليهم بمعنى ان اهل الايمان بيتحركوا في المجتمع طبيعي لازم يغزوا المجتمع بيعدوا في السوق بيعدوا وسط الناس يكلموا الناس بينزلوا يكلموا الناس في القهاوي يكلموا الناس في اماكن ينزلوا لهم اماكنهم يعدوا عليهم في اماكنهم فلما يعدوا لما يجوا يمارسوا هذا الدور ما يستحملش فيبدا يتريق عليه واذا مروا بهم يتغمزون وقيل ان اهل الايمان في مجتمعاتهم وان دول بيعدوا عليهم في اماكنهم يتريقوا عليهم واذا مروا بهم يعني اذا مر المجرمون بالمسلمين يتريقوا عليهم او العكس اذا مر المسلمون بالمجرمين المجرمين بيتغمزوا بهم واذا مروا بهم يتغامزون يبداوا ايه إيه من وراهم كده إيه يتريقوا عليهم هنجد ان في الاول بدا انه مجرد ضحك وبعدين غمز وسخريه من وراه وبعد كده لما اذا راهم قالوا ان هؤلاء يبدا يشاور يعني السخريه بتبدا برضه تتزايد زي التطفيف ما بقى فاجر وكانت حاجه بسيطه بقى فجر هنا كان مجرد غمز بقى بيشاور عليه ويقول عليه ضال يعني كان برنامج مجرد تلميح على بعض حاجات في الدين بعد كده يعمل برنامج كامل وفيلم كامل ان اللي بيلبس كذا ويجيب هدي نفسه كمان ده ارهابي ان اللي بيعمل كذا ويبدا يتريق عليه مسلسل كامل 30 حلقه تريقه بعد ما كان اشارات بسيطه وتلميحات اصبح سهام مباشره توجه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون واذا دي نقطه غريبه قوي واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين يعني هو خلص خلص القعده والتريقه واستهزأ وفرح و- وقعد يتريق على المسلمين ويتريق على العاملين لدين الله ويتريق على المجاهدين ويتريق على الملتزمين وبعد ما روح اذا انقلبوا الى اهلهم مصمم ي- هو في البيت كمان يتكلم يكمل سخريه او انقلبوا فاكهين انقلبوا اليهم انقلبوا فاكهين متلذذ بده طب ليه كلمه اهلهم بعض العلماء قال هنا لطيفه جميله قوي قال كانه هو عايز يصحب السخريه معاه البيت وعايز يخوف زوجته واولاده منهم عايز يخلي السخريه ما تبقاش بس بينه وبين صحابه بيتريقوا عليهم عايز زوجته تسخر منه في المجتمع النسائي وعايز اولاده يسخروا منهم من الاولاد عايز ان الاولاد في المدرسه كلهم يتريقوا على الطفل الملتزم وعايز ان النساء في المجتمع النسائي يتريقوا على المراه الملتزمه وعايز ان الرجال في كل المجتمعات يبقى فيه تريقه وبرضه خايف على زوجته واولاده انه يتاثروا بال- بالملتزمين وبالمسلمين فيعمل لهم لذلك لما ال- سيدنا ابو بكر اتخذ فناء في بيته وكان بيقوم يصلي وكان رجلا بكاء فكان لما يصلي كان بيتقذف ال- ال- الاطفال والنساء المشركين يقعدوا يسمعوا كانوا منبهرين ان في واحد بيصلي بالصلاه دي وبيعيط وبيخشى فالمشركين خافوا فافزع ذلك اشراف قريش وجمعوا و- وهددوا سيدنا ابو بكر وراحوا توا- لو ما قعدتش تصلي هو بيعمل ده بيصلي خافوا على نسائهم وعلى اولادهم فبرضه دول بتوع السخريه دول عايزين ينشروا السخريه دي في البيوت والوقت بدل ما ينقلبوا الى اهلهم ويرج... وي... ويروحوا لاهلهم يكلموهم عن السخريه الوقت بقت البرامج اصلا بتوصل كل بيت بيشاهدها الزوج والزوجه والاطفال فاصبحت برامج السخريه على كل طوائف المجتمع واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعني مش مثلا برضه من المعاني الايه مش مثلا بعد ما اتريق وقعد يقول ده مش ده الدين وقعد يتريق عليه وانتوا ناس متشددين مش مثلا روح هو بقى يمارس الدين الحق مش مثلا روح هو بقى يصلي او اه دول طب دول متشددين ماشي دول آه مش بتوع الدين دول تجار دين ماشي طب انت بقى بيروح يعمل ايه انقلبوا فاكهين قاعد برضه يستمر في السخريه وكلمه انقلبوا فاكهين كلمه برضه مهمه جدا ليها اشاره في ايه تانية جت في سوره المؤمنون فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري انه قاعد يتريق يتريق نسي ان هو له رب طب انت قعدت تتريق على فلان طب انت ليك رب هيحاسبك لا روح برضه وهو في بيته برضه مشغول بيهم مشغول بمؤمن ما عادش مشغول بربنا مش مش مشغول باليوم الاخر هو مشغول طب بكره بقى هيعمل فيه ايه طب بكره هيتريق عليه يعمل ايه طب الحلقه اللي جايه هيقول ايه هو ما عادش له دور في الحياه غير السخريه من المؤمنين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم يعني انشغاله بالمسلمين نفس علاقته بالله سبحانه وتعالى واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم ده بدا يتطور بقى لما يشوفوا ما عادش بيتغمز يشاور عليه واذا راوهم بعد لما انقلبوا الى اهلهم وعملوا ضغط مجتمعي ونشروا ده في المجتمع كله بدا بقى ايه عنده قوه مجتمعيه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء وهؤلاء اسم اشاره قريب ما عادش بيشاور عليه من بعيد هؤلاء لضالون ما عادش بيتريق عليه ده عاد بيتهم ان هو اللي ضال وان هو على دين الحق زي ما فرعون كده يقول اني اخاف ان يبدل دينكم حاجه اي حاجه تضحك فرعون بيقول لهم انا خايف على الدين لحسن يتغير زي ما تطلع مثلا مذيعه متبرجه نقول تقول احنا خايفين من الدين المتشدد طب هو ده الدين طب هو ده الدين اللي- الحقيقي اللي انت عايز تقدميه هو ده الدين اللي انت بتدعو اليه احنا خايفين مش عارف مين. طب هو ده الدين فاصبح بيقولوا بيتهموهم ب- عايز يطعن في قصدك عاي- بيتهمك بالضلال هو حاسس ان هو ضال فيقوم رمتني بدايها وانسلت يقوم هو عايز يتهمك ب- بالضلال عايز دايما يطلعك وحش فاصبح البرامج السخريه الاول بتقوم على التلميح والضحك واللمز من بعض الاشارات وبعض الاعمال الطاعات ان اللي بيعملها يبقى فيه يت- يتريق عليه وبعد كده بقى اتهام موجه ان انت ضال وخطر على المجتمع وهو لما يقول ان ده ضال يبدا المجتمع يخاف منه ان هؤلاء ويحصروا هؤلاء ده اسم اشاره القريب ويحصروهم ان هؤلاء لضالون وربنا بيقول لهم وما ارسلوا عليهم حافظين هو انت دورك انك تقعد تحاسبه طب انت بتعمل انت ايه هو انت دورك انك انت تقعد تحاسبه طب وانت انت نفسك هتقول لربنا ايه وما ارسلوا عليهم حافظين برضه هنا الجميل قوي اشار اليها بعض المفسرين قال ربنا ما, ما, ما قالش الابرار يقابلوا هؤلاء بنفس الخلق مش من خلق اهل الايمان ان هم يعملوا كده مش دي مش من اخلاقهم الا في مواطن معينه ك- كعقاب معين انما مش ده الاصل لذلك دايما مقام الهدايه اولى من مقام النكايه مقام الهداية حرصك على هدايته أولى من مقام النكاية طول ما له في العمر بقية لذلك يف- ربنا قال فاليوم يعني يوم القيامة مش في الدنيا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون سبحان الله يعني فعلا برضه ويشفي صدور قوم المؤمنين انت برضه بتبقى نفسك هو قاعد يعمل فيك ويتريق عليك ويتحلك انت نفسك ده يحصل فلا تاخده كاملا يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لكن الضحك هنا مختلف ليه؟ لأنه هيبقى في الجنة ويضحك امتى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك قاعد بيضحك وهو على الاريكه وبيضحك وهو ينظر يو- فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون طب بينظروا هنا لايه احنا قلنا ينظرون الاولانيه كان بينظر الى وجه الله قلنا ينظرون الاولانيه كان بينظر الى نعيمه هنا بقى قالوا بينظر الى حاجه تانية بينظر الى اهل الباطل المجرمين وهم يعذبون هنا بيشفى صدره يقال يفتح لهم كوات في ال- في الجنه زي شبابيك كده هو قاعد في مكانه كده في الجنه فيقول له تحب تتلذذ فلان اللي كان عمل عليك آه، كذا اللي الف عليك فيك كتاب اللي عمل عليك آه، حلقه اللي عمل فيك كذا واتهمك بالباطل ورماك وق- وقذفك بالباطل و و و آه، اهل الباطل اللي كادوا للمسلمين وعملوا م- من ال من ال م- كمال متعه اهل الايمان انه يقعد في الجنه كده ويفتح له شباك ويشوف اهل الباطل وهم يعذبون هنا يشفى صدره لانه ممكن يخش الجنه طب واللي كان بيتريق عليا واللي كان بيضحك واللي كنت كل ما عدى عليه يغمز ويتريق ويقول لي ان انا ضال هل هو ك- عرف الوقت ان هو اللي ضال يفتح له في وينظر إلى جهنم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين من كتر ضغطك عليا كنت هتضيعني تالله إن- ت- سورة الصفات الصفات تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا أن ربنا ثابتني كان زماني معاك دلوقتي الحمد لله فما نحن بميتين الحمد لله فهنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قيل ان هو بيتفرج عليه وبيتقال له الجملة دي من المعاني اللي قيلت في الآية يتفرج عليه وهو بيتقال له الوقت في جهنم بيتقال له ها عرفت مين اللي على الحق عرفت الوقت ان انت كل المجهود اللي بذلته كان على باطل عرفت ان انت كنت بتتريق عليهم زي ما جه- يجي المستضعفين في ال- زي ما في سوره صاد يجي المستضعفين للاكابر ويقولوا لهم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار انتوا مش كنتوا بتقولوا لنا ان دول ضالون واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون مش كنتوا بتشاوروا على اهل الدين وتقولوا ان دول ضالون فيقولوا للكبراء ويقولوا بقى للي عملوا البرامج دي يقولوا هم فين دول ما لنا لا نرى رجالا طب خلاص احنا عرفنا ان احنا وحشين طب هم مش كنتوا بتقولوا عليهم وحشين ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا هو احنا كنا بنتريق عليهم وطلعوا هم على الحق ام زاغت عنهم الابصار ولا هم موجودين في جهنم واحنا مش واخدين بالنا يطل... طبعا يكتشفوا الحقيقه ان هم كانوا بيتريق عليهم وان اهل ال- اهل الح... الايمان كانوا هم على الحق وان هم على الباطل ودي اكبر صدمه يتصدمها انه بدل مجهود ضخم وانفق اموال للاستهزاء من اهل الايمان فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري فهنا ربنا بيقول فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم سينالون جزاءهم يوم القيامة إذا هذه الصورة صورة مهمة جدا جدا جدا في الانطلاق لبناء الدولة الإسلامية إن لازم أهل الإيمان يعرفوا إن هم هيقابلهم ثلاث أصناف الصنف الأول اللي بيحاولوا يسيطروا على الاقتصاد والسوق و- ودايما هتبقى عندهم معايير مضطربة ومك- وبيكيلوا ميكيلين انه الصنف الثاني الفجار اهل الشهوات الصنف الثالث المجرمين اللي هيستعملوا السخريه الاعلاميه ودول اكتر ناس هيتحركوا لما الابرار يتحركوا كل ما الابرار يتحركوا اكتر كل ما دول يظهروا في المجتمع وده تم تاخيرهم في الصنف الثالث الابرار لازم يغزو المجتمع اذا تتلى عليه اياتنا لازم ينزل السوق يقرا عليهم القران الابرار لازم يغزو المجتمع لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع الا بغزو المجتمع بايات القران تاني لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع الا بغزو الابرار للمجتمع بايات القران لن يحدث تغيير حقيقي في اي مجتمع الا ان ينزل الابرار الى الناس ويتلون عليهم القران ويغيرون ويضعوا معايير وقواعد للدين وللدنيا ان يبقى في اصلاح للدين واصلاح الدنيا نتكلم عن الحق واعطاء الحقوق ومن الظالم وتقال كلمه الحق في وجه الظالم ايضا ان سوره المف- المطففين تيجي من سوره الانفطار والانشقاق لازم يبقى في معايير دنيويه وقواعد تتحط وموا- ومواعيد واوراق و- وامضى وكل حاجه عشان يبقى في معايير ضبط لكن نقطه مهمه لن يحدث التطبيق الحقيقي للعدل الا بالخوف من الدار الاخره انا م- احنا مش بنزهد من القواعد الدنيويه اللي بتتحط عشان ما يحصلش التطفيف وان كان هنا في اشاره ان لازم إيه إيه اللي هيشتغل في الدنيا يبقى عنده قواعد ما يسمحش بالتطفيف انه يحصل انه يحط ميكيال ثابت موازين ثابته ويحط مواعيد ثابته ويحط اجهزه مراقبه لازم اشاره عشان ما يحدثش التطفيف لازم نحاربه لكن مهما كان دايما اهل الدنيا بيعرفوا يلعبوا على حوالين القانون دايما كل قانون له ثغرات فلازم لازم لازم نشر آه، قضيه الدار الاخره في المجتمع لازم ننزل السوق ونكلمهم عن الدار الاخره لازم نعلمهم في السوق آه، دعاء دخول السوق لازم نعلمهم اخلاق السوق وفقه البيع لازم نشر آه، فقه الدار الآخرة في المجتمع ويكون منا على بال لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع أصل مهما كان هو هيخلو مهما كان عليه رقابة هي- هو هيدفع فلوس اللي حاطط الكاميرا هو هيتصرف الناس بتعرف تهرب من القوانين بأي طريقة كل حاجة تنفع وكل حاجة ما تنفعش في درج للي بينفع وفي درج للي ما بينفعش كل حاجة وبقوانين وبأوراق وبقواعد وكل حاجة فانا لا اقلل من وضع هذه القوانين لكن لازم قضيه الدار الاخره تشاع لازم في رقابا ويخشى الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون طالما هيشتغل في التجاره لازم يخاف رجال هو تاجر اهو لا تلهيهم تجارة ولا بيع راجل شغال في التجارة وبيكسب وبيع وبيشتري لا, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ويتزك يخافون يوم لازم تاجر يبقى لازم يخاف من ربنا تاجر ما بيخافش من ربنا مهما حطت له قواعد وكاميرات مراقبة ومراقبة وأي حاجة هيحاول يهرب من ده لازم نشر الدار الآخرة في المجتمع نسأل الله عز وجل أن يعيننا على نصرة دينه سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا